هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله ايوه كيف حال قلوبكم مع الله ليتني اتلقى الاربعاء القادم من كل واحد منكم ورقه في مظروف مغلق مكتوب فيها جوه حالي مع الله اتنين حال قلبي وفضفض طالما ان انا مش قادر اقعد معاكم كل واحد لوحده انتم مصدقيني طب هحلف لكم والله انا نفسي والكلام ده اظن قلته آه كتير ان انا نفسي اجيب شيزلونج وانتوا واحد واحد ينام على الشيزلونج ويقول لي كل اللي جواه يحكي لي تاريخ حياته يحكي لي قصته مع الدنيا ومع الدين ومع الآخرة ومع الناس والله أنا نفسي في كده وهيبقى عمل مثمر جدا جدا هيبقى عمل نافع ليك وليا أنا لما قعدت مع بعض الإخوة اليومين اللي فاتوا كنت بقول لهم إن عامل الخبرة في الدعوة مهم زي عامل العلم بالظبط وأكثر العك نتيجة إن شباب نشأوا انت اسمك ايه عارف يا دي احمد في ناس شغالين في الدعوه ملهمش دعوه بجد ملهمش دعوه بالدعوه خالص يعني ناس شغاله أ- انا شايف وسامع انتوا عارفين لما الشيخ خالد عبد الله امبارح سالني تقول ايه للدعاه في الفضائيات الاسلاميه قلت له ايه اه هي دي اه اه يا غلبي بجد اه اه ان في ناس الواحد لما بيشوفهم او يسمعهم يبقى عايز عايز يصوت يصرخ يا ابني اسكت يا ابني ما تضحكش الناس علينا يا ابني ما تشمتش الناس فينا ولكن هناك من العاملين على الساحة أسأل الله أن يغفر لي ولهم وأن يعفو عني وعنهم وأن يهدينا وإياهم اللهم أصلح شأن الدعاة إليك اللهم ارزقني وارزقهم الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم ارزقنا مع الإخلاص الصواب قلت لكم المشكلة الكبيرة إن قد يكون كثير منهم لا ينقصه الإخلاص ولكن الإخلاص لوحده ما يكفيش لازم جنب الإخلاص كمان يد حاجة اسمها الصواب إن الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا وصوابا صوابا عارفين قصة وقعة الجسر لما كان المسلمين بيقتلوا الفرس وبينهم وبين بعض نهر فالفرس بعتوا للمسلمين تعدلنا ولا نعدلكم فالمسلمين أخذتهم الحماسة والحمية وقالوا لا لا لا احنا نعدلكم ونزل المسلمين في البحر غير مقدرين للظرف مش في بلدنا وأغرق بعضهم بعضا في النهر وقعة الجسر ووقف المثنى بن حارثة على شاطئ النهر يبكي ويقول تعس قوم جعلوا كل همهم الشهادة إن العمل لا يقبل وإن كان صالحا حتى يكون صوابا أو الصواب ده بقى اللي بينقص بعض المسلمين النهاردة اللهم اهدنا للإخلاص والصواب اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب الواد الشيخ رمضان ربنا يكرمه حرك قلبي النهارده في صلاة العشاء وسمعت من ربنا ثلاث إشارات الإشارة الأولى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم انا قلت الكلام ده كتير قبل كده بس لازم ننبه عليه تاني يا خوفي ان ربنا يكره يكره منك طاعتك يقول لك مش عايز منك صلاة أحد الإخوة بيقول لي إن هو كان نوى الصيام خرج من البيت راح عند أمه لقاها بتفطر نسي قعد فطر معاه ودبها طعمية وفول وبعدين راح عند واحد صديقه لقاهم حاطين آه، فاكهة وتمر كل معاهم فاكهة لما شبع وبعدين راح الشغل رجع من الشغل وهو راجع لقى بيزور حد حاطين الغداء كل لما شبع رجع البيت بيقول لزوجته اعملي لي شاي قالت له شاي مش انت صايم قال لها لا والله قالت له اه والله قال لها انا نسيت ان انا صايم حسيت ساعتها انتوا هتقولوا لي حديث من اكل ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه عارفه عارفه انا الحديث ده سمعته قبل كده صلى الله عليه وسلم لكن اللي انا حسيته ما تصومش انا مش عايز منك صيام كل كل وعشان كده لما رجع قال لمراته اعملي لي شاي قالت له مش انت صايم قال لا لا لا لا انا فطرت اعملي شاي الخذلان ده الخذلان ده تعرف لو كان صادق في الصيام ومراته قالت له قال لها مش انت صايم كان مرغ وشه في التراب وقال يا خرابي صايم واكل ده كله وانا مش دريان مش كده لكن هي دي ثبطهم كره الله بعاثهم فايه ثبطهم ثبطهم تبقى ناوي وسبحانه معروف بنقض العزائم تبقى عازم وتلاقي نفسك خنست خلي بالك الله عزيز لا يغالب الله غني لا يحتاج الى احد الله غيور لا يقبل عملا فيه شبهه لغيره فلما تيجي تتعامل مع ربنا يا اما تاتيه قل لي يا ابني يا حبيبي تعريف العباده ايه احفظها طب مني دلوقتي وما تنساهاش عمرك عشان شاورت عليك يا كرهات غايه الحب مع غايه الذل فلازم اما تدخل على ربنا تدخل على ربنا بايه بكل الحب مع كل الذل دي الخبطه الاولانيه الخبطة الثانية في قول الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا طيب قلب المبتلى بقوله ها؟ هو مولانا حبيب قلبي هو مولانا وكل اللي يصيبك من حبيبك حبيبك هو مولانا فكل حاجة تنزل أقول لربنا آه أنا راضي بس أنت ترضى بس انت ترضى يا رب طيب قلب المبتلى بقوله هو مولانا كل ما يصيبك من اذى وبلاء وشر هو في حقيقته خير لك اذا علمت انه من حبيبك الله لسه كان واحد في ال... في قناه الناس امبارح انا ما بحبش انتوا حبايبي صح بقول لكم اللي ما بقولوش لحد بس بقول لكم انا بكره التلفزيون مش عايز اظهر في التلفزيون انا بروح الجمعه والسبت بالعافيه بس زنقني خالد عبد الله عشان آه، اكب ميه على البرنامج هديه شويه فانا كنت رايح عشان كده ونيتي كده فالمهم واحد امبارح بيقول لي انا عايزك برضو ببرنامج حوار كده آه، فيقول لي بعنوان كانت ايام قلت له والله انت بتستفزني ان انا وافق كانت ايام يا اخوه آه، انتوا وراكم حاجه الليله دي او بكره اجازه كل سنه وانتم طيبين يا حاج عمرو ك- على راس كل عام ارضى عني اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا بنقول ايه ان كانت ايام يا جماعه ايام الزنقه ايام الظلمه ممنوع خطب ممنوع دروس رايح فين جاي منين بتعمل ايه بطاقتك ما تسافرش اقعد اعمل الايام دي كانت ايام مش وحشه مش وحشه كما قال الحسن ولا نعم ايام البلاء ما هي بشر ايام المسلم تعرف العبد فيها الى ربه وتقرب الى مولاه ايام البلاء دي يا اخوه لما كان الانسان بيقول فيها يا رب كانت بتطلع يا رب بجد كان تعلق القلب في المشوار يا رب عديها وهو راجع يا رب عديها كان تعلق القلب ده له طعم تاني وكان في احساس احلى كتير من احساس دلوقتي في الشغل انك كنت بتضحي عشان كده قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ها هو مولا يا مولاي سيدي يا حبيبي رضيت بما يرضيك فارض عني التالتة اللي خبطت ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها اللهم اصلح اولادنا اللهم رب اولادنا اللهم اهد اولادنا اللهم اصلح اولادنا اللهم احفظ اولادنا اللهم نج اولادنا اللهم تب على اولادنا اللهم علم اولادنا اللهم انا نسالك ان تجعلهم ذريه صالحه انبتهم نباتا حسنا اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين امين يا رب العالمين الاولاد وما ادراك ما الاولاد كتير قلت الاولاد اما نعمه واما نقمه ولادك ولادك وانا عايز اقول لك يا يا سيد ولادك الكلام ده سنة سنة سنة سنة سبعة وسبعين كنت فين يا انت سنة سبعة وسبعين زرت الشيخ محمد اسماعيل المقدم شيخي واستاذي ومربية ومعلمي زرته ببيته ف معلش انا اسف دي ما كانتش 77 دي لان كنت شغال مع مدرسه اسكندريه ساعتها وكانوا مديني جدول الجدول حوالين ال 25 محافظه سفر ثلاث اربع مرات في الاسبوع فقال لي هذا لا يجوز شرعا بيتك يحصل لك غزو من الداخل احفظوا كلمه غزو من الداخل لما تسيب مراتك وولادك وتدور تلف ليل ونهار ها هيحصل لك ايه غزو من الداخل واحنا على ايامنا ده ناصر ده ولا ايه يا سيدي ايه الحلاوه دي منور يا ناصر ربنا يهديك يا ابني اللهم انا نسالك ان تنجينا من البلاء واعصمنا من الفتن اللهم انا نسالك ان تردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى ثبتنا على الايمان لا نفتن ولا نضل امين يا رب بنقول لا كان على الايام دي التلفزيون حرام عندنا في البيوت مش زيكم اليومين دول عندكم تلفزيونات التلفزيون في البيت انا بحذرك اتقي الله وكسر التلفزيون ارميه في البحر شيله وارميه في البحر ارميه في رشاح المجاري لازم التلفزيون في البيت هو ده الغزو الحقيقي من الداخل مراتك لما قاعده تبص كده حتى على الشيخ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن انا ما بقولش ان رؤيتها للشيخ حرام لكن بقول يغضضن من ابصارهن فما بالك بقى اذا كنت انت سايبها تشوف المذيع الفلاني والبرنامج العلاني لا ده المصيبه الاكبر لما تشوف الاعلانات اعلانات ال- آه، غرف الموبيليا اعلانات ال- آه، اللحفه ال- آه، ال fiber اعلانات ال- آه، لطقم البايركس اعلانات ال- هتكره حياتها هيحصل لك غزو من الداخل طب انا ما عنديش تلفزيون في البيت التليفون وصويحبتها انا لسه كنت بقول له ان الخير للمراه وقرنا وقرنا القرار والوقار لا تكلم حد ولا يكلمها حد صديقها واخوها وابوها وامها وحبيبها زوجها مفيش غيره فتح عينها كده ما تشوفش غيره ودنها كده ما تسمعش غيره قلبها ما يتفتحش لغيره ولا دماغها تشرق بغيره تبقى دي الزوجة اللي اسمها قرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قولوا آمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اخوتي الايات الثلاثة دي شمخت في راسي يا ترى اولادنا نعمة ولا عذاب ما هي لو ربنا بيعذبك بزوجتك وولادك دول المنافقين تبقى منافق انا منافق اه انت منافق ينفع اه ينفع انت منافق كبير منافق على مستوى عالي ازاي الكلام ده الامان اللي انت عايش فيه ما امنه الا منافق ولا خافه الا مؤمن هو ايه النفاق اللهم طهرنا من النفاق اللهم طهرنا من النفاق في عفو وعافية منك اللهم عافيتك هي أوسع لنا ثم نأتي إلى درس الليلة هنا مدرسة ربانية وفرع العقيدة في مدرسة الربانية شرح العقيدة الطحاوية وهذا هو الدرس السادس والثمانون من دروس العقيدة الطحاوية وفيه قراءة العقيدة الطحاوية للمرة العاشرة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له قل لا إله إلا الله أنا مش عايز الهيصة اللي حواليا دي أنا مش قاعدين في زفة آه أنا عايز أسمع من ورا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء قلنا هنغيرها وتبقى أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قلنا هنغيرها وتبقى آخر بلا انتهاء وأنا قلت لكم في منهجنا في شرح العقيدة الطحوية العقيدة بطريقة تربوية لأن في ناس في شرح العقيدة الإسلامية اسمهم تعقيد العقيدة العقيدة بسيطة زي ما انت سامع كده الله واحد لا شريك له محتاجة شرح دي قول لا إله إلا الله هو ده معنى الله واحد لا شريك له خلصت ألا يتعلق قلبك بغير الله ولا شيء مثله يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل يعني ايه بغير تشبيه اقول لله يد بس مش شبه دي يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا تمثيل ولا مثل دي ليس كمثله شيء ولا تكييف ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا من أتاني يمشي أتيته هرولة ما فيش كيف للنزول ما فيش كيف للهرولة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه الراجل ده نفسي البسه طاقيه ماشي هديك جنيه تجيب لي بيه طاقيه وانت ماشي صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم لا شيء يعجزه الراجل ده نفسه يتزوج محتاج شقه بمئة ألف جنيه وع... وشبكه بعشرة آلاف جنيه وفرش بخمسين ألف جنيه و مصاريف الفرح يعني عايز له 200 ألف جنيه في جيبه منهم 200 جنيه من ال 200 ألف معاه 200 جنيه مين يجوزه الله الله لا شيء يعجزه ممكن وهو نايم كده يلاقي واحد بيخبط انت الشيخ فلان انا عايز اجوزك بنتي يقول والله ما عنديش شقه يقول له عندي شقه طب انا ما فيش في جيبي ولا حيلتي الا 200 جنيه ومرتب الشهر الجاي 800 جنيه كل شهر تعالى بس حد طلب منك حاجه اتفضل ويجوزه قادر واحد نفسه يحج الحج النهارده اقل حاجه ب 37000 جنيه ايوه انا عارف ان انت نفسك تحج يا رب ارزقنا الحج يا رب ولا شيء يعجزه فهمتها بدون ما ندخل في علم الفلسفة ولا علم الكلام ولا الرد على المعتزلة ولا حاجة أبدا أنا عايزك تفهمها كده الإيمان المجمل نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة خالق بلا حاجة هو مش محتاج يخلق جل جلاله هو الغني قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية يعني إيه الكلام ده يعني ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق يعني ايه برضو انا لسه مش فاهم يعني وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه وصلت كده بقى يعني مش عشان ربنا خلق اسمه الخالق لا هو الخالق وإن لم يخلق وهو الرازق وإن لم يرزق هو المحيي وإن لم ترى جل جلاله آمن يا مسلم آمن استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد برضو احنا بنتكلم بمنتهى البساطة واللي مش فاهم يرفع ايده كده ويقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده مش فاهمه قول صح هقول لك حاضر وعيد تاني مراتب الايمان بالقضاء والقدر النهارده لما تيجي تتكلم عن الايمان بالقضاء والقدر في وسط المسلمين ما عندهمش الا سؤال واحد هو الانسان مسير ولا مخير هو ده القدر لا الايمان بالقضاء والقدر له مراتب اربعه اولا العلم ان الله بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون لازم تحفظ دي علم ما كان اللي حصل من الازل وما يكون اللي بيحصل النهارده ملك يتايه النهارده ليه فوق صح صح صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون كل اللي بيحصل يعلمه وانا قلت لك لازم تأثر فيك جدا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يرى رأسك وتفاصيل خواطرك ويعلم ما تخبئ في جنبات صدرك استحي استحي استحي من الله أن يطلع عارف قالوا ولا تقوم قدم الصدق إلا على ثلاثة أشياء فذكروا منها أنك لو أخرجت كل ما في قلبك أمام الخلق لم تجد شيئا تستحي منه لو قلنا لك قوم قوم قوم اقف ايوه انت انت انت قوم اقف لا اقعد اقعد قوم اقف واداناك صينيه لك طلع طلع طلع طلع كل اللي جواك طلع طلع كمان ما تخبيش حاجه الشزلونج اللي انا قلت لك عليه يا زملكاوي طلع يا ترى تلاقي في حاجه جواك تتكسف ان انا اشوفها طب ازاي مش مستحي من ربنا وربنا شايفها العلم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لسه كنت بقول لطلبة الجامعة في المنيا يا ابني مين مين مين يشهد معايا ان ربنا كريم انا اشهد ان ربنا كريم انا اشهد اشهد ان الله كريم قلت له ايه ان ربنا سترك كم مره وكم مرة قلت له يا رب استرني وعديها المرة دي وما اعملهاش تاني وهو يعلم ما سيكون يعلم انك هتعملها تاني وبرضه سترك وعداها وعملتها تاني وسترك كريم كريم هي دي يعلم ما سيكون دي بقى ده العلم يعلم ما لم يكن ما لم يكن في قول الله عز وجل ربنا عرفهن في قول الله جل جلاله ولو ترى إذ وقفوا على النار اللهم نجنا من النار اللهم قنا عذاب النار يا رب نجنا من النار اللهم لا تجعلنا من أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا فربنا بيقول لو ردوا هم مش هيردوا هذا ما لم يكن لو كان لو ردوا يعلم ما سيكون لعادوا يبقى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ده العلم اتنين الكتابة قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة آمن يا مسلم قل لا إله إلا الله آمن يا مسلم إن كل شيء مكتوب أول ما خلق الله القلم عشان ما يجيش حد يقول لك إن النبي أول خلق الله حدش يقول لك ان النبي مخلوق من نور يضحك عليك قال ولدت من نكاح قال قل انما انا بشر مثلكم امال ايه حديث كنت نبيا وادم ايوه في اللوح كتبه القلم زي ما كتب ان اسمك حسنين عبد السميع كساب زي اسمك اللي مكتوب زي شغلتك اللي مكتوبه اتكتب ان محمد نبي قل انما انا بشر ايه مثلكم يوحى الي صلي عليه صلى الله عليه وسلم اوعى حد يضحك عليك يخدعك يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور لا لا لا, لا. النبي اول خلق الله لا لا لا لا لا احنا لا نؤمن بهذا الكلام الا بالادله والدليل بيقول لنا ان ربنا خلق القلم قال له اكتب جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه اعلم تستفيد ايه بقى نسيت اقول لك تستفيد ايه انا عايز اخلص قرايه انا كده بعيد للمره العشرين شرح تاني الله يهديني قولوا امين ويهديكم ويتوب علينا اجمعين ان نستفيد من دي ان من العلم الحياء منزله الحياء من الله في الكتابه نستفيد منزله التسليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو ان الامه قد اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف اللي كتب كتب خلصت انتهت مكتوب في الحديث وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة القلم كتب انك هتلبس فانيلا خضراء بنصكم وتقف جنب العمود وتسمعني وانا بقول الكلام ده مكتوبة كل ده مكتوب العلم الكتابة المشيئة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله المشيئة مفيش حاجة تحصل إلا بمشيئة الله لا تتحرك حركة ولا تسكن سكنة ولا تنطق كلمة ولا يحصل شيء إلا بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله تستفيد من المشيئة نزع الإرادة أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما يريد فيش حد له مشيئة كله بمشيئة الله الأخيرة الخلق والإيجاد أن الله حين يشاء فإنه يفعل قال سبحانه فعال لما يريد هي دي الخلق والإيجاد والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الإمام البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد أفعالك مخلوقة حركة إيدك دي مخلوقة حركة دماغك دي مخلوقة الله خلق هذه الحركة كل حاجة مخلوق أن الله خلقها وأوجدها ولو لم يخلقها لم تكن خلق الخلق بعلمه قل لا إله إلا الله وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله قلت لكم قبل كده لما تبص للناس كده بصيت مره كنا في ابتدائي الفصل فيه 52 طالب كنت وانا صغير كده يعني ايه بكتب فخط ماشي الحال فكانوا بيخلوني اكتب كشف الاسماء واحنا في سنه سته ابتدائي فعندي كشف بقى من اللي انا كنت كاتبهم دول فقلت اشوف ال 52 واحد دول فين دلوقتي كنا 14 واحد اسمهم محمد محمد محمد 14 واحد قلنا نشوف ال 14 دول الاول يا عم محمد ففوجئت اول واحد زرته في بولاق الدكرور جنب بلدنا المعتمديه مركز امبابه محافظه الجيزه رحت بولاق ازوره فلان منهم فوجدته ملحدا دكتور طبيب هو ملحد لا يؤمن بوجود الله في زماننا ده فتوقفت شوف بقى لما يبقى واحد كان معاك ومتفوق ومتميز ودماغ ما حصلتش و تكلمه يقول لك انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده قلت له مش انا اللي عامله في نفسي ده ربنا اللي عمله فيا ربنا مين ربنا مش هتبطلوا بقى الكلام ما احبش اسمعه لكم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ست ساعات من 8 مساء ل 2 بالليل مفيش فايدة مفيش فايدة ده اللي أنا بقراه لك دلوقتي يهدي من يشاء من الذي هدانا ومن الذي أضله الله الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا أنا ما استاهلش بس هو كريم ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا هو ده ما يستاهلش الا كده قلت له امبارح انتوا اللي سمعوا الحلقه تعبيد العقل للرب ان انا احط دماغي فين تحت الجزمه عقلي لما يعترض على ربنا يبقى مكانه فين تحت الج- انت مكسوف تقولها هقول تحت الجزمه في الطينه اه هو ايه دماغي تعترض على ربنا تعترض على ربنا انت مين عشان تعترض انت مخلوق حقير فقير جاهل دماغك دي تعبدها زي ما قلت لكم قبل كده ان توصلك لربنا ان تؤمن بالله ما وصلتكش دماغك دي لربنا يبقى ملهاش لازمه في الدنيا ولما توصلك لربنا تؤمن أن لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله فتؤمن أن الله بعث النبي محمدا صل عليه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن بعد كده زي ما قلنا كده تركب الحمارة لحد باب العمدة لحد باب دوار العمدة وبعدين تنزل وتربط الحمار بره وتدخل على العمدة ايه مؤدب على رجليك لكن لو دخلت على الدوار بالحمار يرموك انت والحمار بره مخك ده هو الحمار اللي يوصلك لحد الدوار لحد ربنا لحد ربنا ساعة ما توصل عند ربنا سلم ذلك الجملة اللي قالها امبارح جملة الجويني اللي هي قال فيها ايه اموت على دين عجائز نيسابور ستي هانم ام معسكر الله يرحمها الإيمان, الإيمان بالإيمان المجمل بعد ما خاض في علم الكلام والفلسفة وناظر ورد على الفلاسفة وجاب إن جوهر ولا عارض ولا خ- في الآخر يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا يعني انت هنا دلوقتي وفي واحد بيزني وفي واحد بيكذب قاعد في مجلس كذب وواحد بيسرق اللي خلق ده كله مين بس نحن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يوم عرفه الخير كله في يديك والشر ليس إليك تأدبا تأدبا لا ننسب الشر إلى الله إيه تأدبا وإن كان الخير والشر من الله ده من باب الأدب بس لما سيدنا إبراهيم قال إيه الذي هو يطعمني ويسقيني ما قالش ويمرضني ويشفيني وقال ولكن نسب المرض لنفسه قال وإذا مرضت فهو يشفيني الجن بقى عفر الجن بقى قالوا ايه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما الر- قالوا الرشد في الخير نسبوه لربنا وفي الشر نسبوه للمجهول أريد هو ده الأدب مش بقى أصحابنا بتوع زماننا اللي يقع يقول يا كاسر كل سليم يا رب عيب ده سوء أدب مع الله ما تقولش كده ده جابر كل مكسور هو الله ما تقولش كده ما تقولش كده ما, تقول ما تنسبش الشر إلى الله وإن منسب الشر إلى نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأنظ وهو متعال عن الأضداد والأنداد قل لا إله إلا الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء صل عليه وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء لازم تؤمن ان سيدنا النبي صلى عليه مبعوث للدنيا كلها الى العالمين الى يوم القيامة يا ايها الناس قال الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض عشان كده الناس اللي بيقول لا ده كان النبي مبعوث لل لقريش ومن حولها لا لا لا لا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا احنا قلنا لازم تؤمن أن هذا القرآن المصحف اللي هو من الحمد إلى الناس كلام الله لازم تؤمن أن هذا القرآن تكلم به الله عشان كده دايما نقول قال الله سيبك من اللي يقول بقى النص القرآني جاء في القرآن لا لا قول قال الله ده كلام ربنا قال الله عشان كده في البيت لما تيجي تعظم القرآن ده في نفوس ولادك تقول لهم ده كلام ربنا ده كلام ربنا في البيت يوضع المصحف في أعلى مكان وأطهره تحطش المصحف على الأرض ولا تركن المصحف في المطبخ ولا تحطه على الترابيزة في الصالة أعلى مكان وأطهره إيه اسمه إيه كلام الله كلام الله لازم تؤمن ان ده كلام ربنا لازم يبقى فوق الكل فوق كل شيء وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قال الله منه بدا بلا كيفيه قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه ليس بمخلوق ككلام البريه فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر حيث قال تعالى ساصليه سقر فلما اوعد الله بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم انه سبحانه بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل الجنة اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك أربعا نسألك اللهم حسن الخاتمة اللهم وإنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ونسألك اللهم أن ترفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والرابعة نسألك ربنا أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية بتكلمنا عن الرؤية فاكرين بقى وجبنا الشيخ عبد الله كامل وقال لنا القصيدة الميمية كيف نرى ربنا قال هل تضامون في الرواية الأخرى تضامون في رؤية القمر ليس ليلة البدر قالوا لا قالوا ستروا ربكم كما ترون القمر ليلة البدر هي الدنيا بردت قوي كده عارف يا ابو شرز انت عارف يا ابو شرز الواحد لما يعيش حياته دي كلها عشان المعنى ده اعبد ربنا عشان نفسي ادخل الجنه واشوف ربنا نفسي اشوفه نفسي اشوفه اصل قلت لهم الميزه في ديننا الاسلامي انه عرفنا بربنا عرفنا ربنا قال لنا ربنا جميل وربنا له يد وله وجه وله ساق جل جلاله وينزل ويمشي ويهرول ولكن منعنا من التصور اعرف ده وامن به بس اوعى تتصور ربنا اوعى تتصور فلما عرفنا ومنعنا من التصور اشتعل الشوق نفسي اشوف ربنا قال لن تروا ربكم حتى تموتوا يا رب اموت على الايمان بقى عشان اشوف ربنا هي دي انك عايش اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم آه خليك حريص إنك تموت صح عشان لو مت غلط مش هتشوفه ولو ما شفتوش يبقى لما بتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دين دانه أو دان له يعني خضعه يوم القيامة لمن الملك اليوم لما انت واقف في الصلاة وبتقول مالك يوم الدين الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت اعبد الله كأنك ترى واقف في الصلاة تقول مالك يوم الدين مجدني عبدي وكأنك تراه وكأنك تسمعه يشتعل الشوق لهيبا هو انا هموت امتى بقى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ورفع الدرجة إلى الفردوس مع النبي ولذة النظر إلى وجهك الكريم الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية ولا يحيطون به علما بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان لازم يا عم رمضان تسمع الحتة دي وركز معايا لله ماشي يا ابو قميص لبني صلي على سيدك النبي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام قدم الإسلام عشان تثبت لازم تسلم التسليم والاستسلام سلم تثبت ما سلمتش عمرك ما تثبت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيه ويسلموا تسليما عشان كده عمالين نقول يا ناس الشريعة الشريعة الشريعة انتوا قدامي انا شايفكم والله يراني ويراكم اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نسالك ان ترزقنا الصدق في هذه المساله اللهم حكم فينا شريعتك اللهم اقر اعيننا بتحكيم شرع الله اللهم اهد ولاه الامور لتحكيم شرع الله اللهم انا نسالك ان ترد كيد الكائدين الذين يعارضون شرع الله رد كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب بقول لكم انتوا كلكم ربنا شايفكم وشايفنا ويعلم مكاننا بحملكم الشريعه امانه في اعناقكم انتوا مسؤولين قدام ربنا عن تطبيق شرع الله ما تسكتوش فرصتنا النهارده ان احنا مخيرين بيقولوا لنا قولوا كلمتكم ولا ما بيقولوش بيقولوا قولوا كلمتكم انا زي ما قلت لهم امبارح لما فلان وفلان وفلان وفلان بيقولوا عايزين شريعه انا عايز افهم مين اللي مش عايز شريعه مين اللي معارض بقى قولوا لنا بقى مين اللي معارض عايزين نفهم مين اللي معارض انتوا معارضين يا جماعه الشعب يريد تحكيم شرع الله انا بحبكم في الله فلذلك يقول لازم يا جماعه لازم مش هنعديها على رقبتي مش هنعديها لازم يكتبوا الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وبعد كده يبقوا يطبقوها براحتهم ماشي اصبروا علينا حاضر ادونا فرصة خد وقتك لازم تمهيد يا ماشي أصل الشعب حاضر طب ساعدوني واشتغلوا معايا خدامين كل ده ما لكن ما تتكتبش دي مش هيحصل مش هينفع لازم تتكتب وكلنا نصر على كده مين معايا الله أكبر توكلنا على الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام في القدر بقى ربنا أضل فلان ده وكفر بقى ملحد ليه وهذا فلان ده وخلاه مؤمن وشيخ ليه السؤال ده غلط قال الله لا يسأل قل لا إله إلا الله لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن رام علم ما حظر عنه علمه ما هو في علم هو ممنوع اللي هو ايه لا يسأل كيف لماذا لا يسأل فالعلم ده اسمه علم ايه مفقود علم غير معروف ليه ممنوع علم ممنوع فمن رام اراد علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد لما شفت الراجل ده قلت سبحانك يا رب قادر على كل شيء هي الدماغة دي ما تستاهلش غير كده من التدبر نفسي اعمل لكم مؤتمر تدبر للقرآن ينفع اجيب قد 10 شيخ كده قاعدين وثلاثة أربع خمس ست مقرئين يقروا والمشايخ يقولوا يتدبروا القرآن في التراوة بره الحتة اللي قدام الجامع دي إن شاء الله هعملها بإذن الله تعالى إذا ربنا أحيانا من التدبر في قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لا هتعبدوا اللي أنا بعبده ولا أنا هعبد اللي أنتم بتعبدوه الأخرانية ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أنتوا ما تنفعوش تعبدوا اللي أنا بعبده لو تنفعوا كان خلاكوا عبدتوا ما هو قال إيه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم آمن بقى يا مسلم آمن إن أنا ما ينفعش يبقى مؤمن ما ينفعش أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ايأس بقى يا أخي مش كل الناس هتنفع في ناس ما تنفعش ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس في ناس ربنا خلقهم لجهنم مخصوص قل لي ليه غلط ما تقولش ليه قل طب أنا أفهمها إزاي دي ما تفهمهاش حد قال لك افهمها زي ما قلنا كده ان عيني دي مجالها جايبه لحد الشيخ اللي اللي لابس لبني ده وراكن ظهره ولا الحيطه اللي هو قاعد دي عليها انا مش شايف ليه ولا انت شايف ولا اي مخلوق مننا يقدر يشوف اللي ورا الحيطه لان هو ده مجال العين ان اللي ورا الحيطه ما تشوفوش ومجال الاذن تسمع لحد هنا مجال العقل انك تفهم لحد هنا بعد الحتة دي ما تفهمش خلاص هي دي حدود عقلك اقنع فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد لما يشوف مش هيقول سبحان الله هيقول ليه وكلمة ليه كفر حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا هو كده اللي يقول لك طيب ده لما ربنا كتب كل حاجة وخلق كل حاجة ده ذنبه ايه يا عم انا مالي آمنت بالله إن ده ما يستاهلش غير كده عدل الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين اسمع عشان كده احنا اخترنا العقيدة الطحوية فيها جمل في غاية الروعة والدقة اسمع ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه المؤولة لما يجوا يفسروا والكلام ده تلاقيه في القرطبي تلاقيه في شرح النووي لصحيح مسلم ابن حجر صحيح البخاري تأويل تأويل الصفات لما يجوا يشرحوا حديث ينزل ربنا يقوموا يقولوا ايه تنزل رحمته ليه كده يقول لك تنزيه ننزه ربنا عن الانتقال حد قال انتقال قال لك ما انت بتقول ينزل يعني ينزل ويخلو منه عرشه انا قلت كده امال انت بتقول ايه يا سني انا بقول ينزل ازاي تقول ينزل قال النبي قال ينزل صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم كده ان انا لو جيت يوم القيامه وربنا سبحانه وتعالى سالني انت ليه قلت ينزل مش انا حبيبك حبيبك محمد هو اللي قال بريء بريء يا رب لكن لو سال التاني انت ليه قلت تنزل رحمته يقول يا رب أنا أنزهك عن النزول والمماسة وال وال والانتقال يقول لك أأنت أعلم بي من حبيبي أنت إيه اللي دخلك بيني وبين نبيي قال ينزل أنت تقول إيه ينزل ربنا قال يد الله فوق أيديه نثبت لله يد جل جلاله ولا نؤولها يده يعني قوته يده يعني عظمته يعني يده يعني قهره ما نقولش كده قول يده يعني ايه يده لما يجي ربنا يسألني يوم القيامة انت ليه اثبتت ان ليا يد تقول له ايه يا رجب اه اقول له يا رب سبحانك انت قلت هذا فانا قلت بقولك يا سيدي صدقت عدي الثاني لما قلت قهري وعظمتي وقدرتي يا رب أردت تنزيهك ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات العلماء علقوا على كلمة لا تحويه الجهات الست على أساس أننا نثبت لله الفوقية لكن المعنى صحيح لا تحويه أن الفوقية لا تحويه جل جلاله لا تحويه بل هو فوق الفوق جل جلاله يخافون ربهم من فوقهم فنحن نصف الله جل جلاله بل أو نثبت لله جل جلاله الفوقية والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة احنا بنثبت الإسراء والمعراج أنها كانت بالجسد والروح يقظة لا مناما عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق من سنة بقى من الحاج عمرو ولا من قد ايه من سنة 12 شهر واحنا واقفين في البند رقم 40 ده اللي هو ايه الحوض ورجعنا جبنا من الاول بقى من اول عذاب القبر ونعيمه وبعدين اهوال القيامة ووصف الجنة والنار العنصر الجديد نبدأ بقى درس الليلة دي درس الليلة دي بقى اوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار آه الشفاعة شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومش عارف انتوا فاكرين ولا ما كنتوش معانا ساعتها لما طلع مصطفى محمود انا مش عارف برضه هو حي ولا مات آه وقال ما فيش حاجة اسمها شفاعة ازاي حد يقص يقدر يأثر على مراد الله وزي ما قلت امبارح المشكلة الكبيرة ان بعض الناس اللي بيتكلموا في التلفزيون وغيره من المذيعين والاعلاميين مشكلته ان هو بس مش دارس دين مش فاهم ما الاخوة اللي بدأوا يقوموا ما تتخضوش مش هندي درس ده خلاص هخلص اهو اهو اهو انا هخلص اهو مش هتقوم يعني عم الفتوح خلاص انا لو قعدت انت لوحدك قدامي هكمل طب صلي على الرسول صلي لو ان انا شايف في شباب عندهم استعداد يقعدوا هم يعني حبيبي صلي على سيدك النبي صلي بقول المشكلة في فهم الإسلام لما يجي نتكلم عن الشفاعة تعال افهمها صح احنا ما قلناش ان سيدنا النبي صلى عليه سيجبر الله ان يدخل فلانا الجنة الشفاعة منضبطة بثلاثة امور اولا ان يؤذن لفلان ان يشفع اثنين ان يؤذن له ان يشفع في فلان تحديدا ثلاثة ان يؤذن له في القدر الذي يشفع فيه أإله مع الله لا إله إلا الله نحن نشهد أن لا إله إلا الله وكل هؤلاء الخلق عبيد اسمع كلمة العظمة دي ها من من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من مين ده اللي يقدر يشفع عنده مين ده من ذا الذي عظمة الله عز وجل حدش يقدر يشفع قال الله الثانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم يبقى اللي يجي يقول لنا ازاي انتوا تقولوا شفاعة وان حد هيبقى داخل النار والنبي يشفع له يقوم يدخله الجنة غصب عن ربنا احنا قلنا كده حد قال كده اهو ده اللي بيغني ويرد على نفسه قضية في النهاية بقول لكم برضو ان ربنا بيشغلنا تلاقي واحد طلع يتكلم عن الشفاعة نطلع كلنا نتكلم ايه عن الشفاعة والناس تتعلم إيه يعني ايه الشفاعة واحد يطلع يتكلم عن عذاب القبر يطلع الدعاء كلهم عذاب القبر وعذاب عن الحجاب الحجاب الحجاب الحجاب عن الختان الختان الختان الختان عن الشريعة الشريعة الشريعة الشريعة هي دي القضية ان القضية ان ربنا بيشغلنا بيشغل الدعوة ويشغل الدعاء بان هؤلاء الذين يخرجون هذه المسائل هم في الاخر اه انتهوا راحوا فين راحوا فين اللي كانوا بينكروا السنة وبدأنا نتكلم عن أهمية السنة والرد على من أنكر السنة هم فين دلوقتي ولا حد انتهت الشاهد إيه يا إخوة قضية الشفاعة المرة الجاية بس عايز أقول حتة حلوة مالية قلبي النهاردة كده في موضوع الشفاعة إزاي أطول شفاعة النبي ازاي اطولها دي ازاي انا بتمنى ان ان سيدنا النبي يشفع فيه اللهم شفع فينا نبيك محمدا هقول حته واحده بس هم سبعه لا واحده بس لا احنا لسه هنتكلم عن انواع الشفاعه النبي له عشرة انواع من الشفاعه عشرة عشرة الشفاعة الأولانية العظمى في فضل الموقف والشفاعة التانية إلى آخر عشر عشر عشر أنواع من أنواع الشفاعة دول هيجوا إن شاء الله المرة الجاية اللهم شفع فينا النبي محمد وسبع أسباب تجعلك تنال الشفاعة منها نمرة سبعة الفقر الفقر شوف بقى الناس اللي ابتسمت اه شوف الناس اللي ابتسمت فقراء المسلمين الناس الغلابة الفقر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه التزمه يعني ايه حضن وحضن كده جامد اه شفت واحد سلم عليا امبارح فقع صباعي في حب كده جميل ها آه آه فالتزمه ثم قال يا رسول الله والله إني أحبك بيقول لي سيدنا النبي ايه يا دي يا سلامة أنا نفسي أعملها نفسي أقابل سيدنا النبي وحضنه حضن جامد قوي واقول له والله اني احبك انتوا بتحبوا النبي يشهدوا ربنا دلوقتي وقولوا من قلبك ان يا رب انا بحب سيدنا النبي ما تفرقش بيني وبينه يوم القيامه التزم النبي وقال يا محمد والله اني احبك فدفعه النبي صلي عليه حتى نظر الى وجهه ثم قال انظر ماذا تقول انت بتقول ايه فقال والله اني احبك فامسك ذراعه ثم قال انظر لما تقول انت متاكد فقال والله يا رسول الله اني احبك قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهاه تاني طب ادفع اوعى حد يطلع لي من هناك كده ويقول الشيخ الالباني قال ضعيف لا وابن حجر قال صحيح وابن كثير قال اسناده جيد في نتائج الافكار الشاهد ايه الحديث صحيح قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تدفافا جهز للفقر فرشه فرشه فرشة تنام عليها فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى إخوتي ارضوا بالله لا تتعلق قلوبكم بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهوات ولا بالدنيا فمن اسعد الناس بشفاعه النبي الفقراء لذلك قال حبيبك النبي صلى عليه انا اول من يحرك حلق الجنه ومعي فقراء المسلمين اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين انت بتقول امين ولا خايف اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين احبكم يا فقراء المسلمين انصروا شريعة الله
هنا هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية
من مدرسة الربانية نتحدث